اسلاموفوبيا كلمه بتتكرر كتير قوي اليومين دول وناس كتير مش فاهمه معناها اسلاموفوبيا معناها رهاب الاسلام ودي حاجه بتنتشر جدا النهارده للاسف الشديد في العالم كله وخاصه في الغرب ناس كتير فاكره ان الاسلاموفوبيا بدات باحداث 11 سبتمبر مع انها بدات في حقيقه الامر قبلها ب 14 قرن بدات لما واحد اسمه محمد بن عبد الله اللي كان بيلقب بالصادق الامين من قومه اللي كانوا بيعبدوا الاصنام وكانوا بيحبوه بيحترموه لما بقى نبي وقال لا اله الا الله قالوا عليه مجنون قالوا عليه ساحر قالوا عليه شاعر ومفبرك القران قالوا عليه كاهن قالوا عليه كذاب هو نفسه تعجب هو ايه اللي حصل لسه لغايه اول امبارح كانوا بيحترموني وبيحبوني فنزل القران الكريم بيقول له ان المساله مش شخصيه ضدك خالص ده المشكلة مع هذا الدين المشكلة ان هم مش قادرين يتقبلوا هذه الرسالة فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فالإسلاموفوبيا بدأت من 14 قرن من أسباب الإسلاموفوبيا التمثيل السيء للإسلام يعني المسلمين النهاردة للأسف الشديد لا يمثلوا الإسلام تمثيل حضاري أيضا من أسباب الإسلاموفوبيا العنصريه ما زال الاسلام بينظر له على انه دين العرب او دين الناس ذوي البشره الداكنه او الناس اللي من شبه الجزيره الهنديه من الهند او باكستان ما بينظرش للاسلام على انه دين عالمي ممكن يكون دين الناس الرجل الابيض مثلا فحتى في المجتمعات الغربيه لما واحد بيعتنق الاسلام بيبتدي يتعمل له الينيشن او ان هو يتعمل له تجنيب او فرز اعاده فرز من اسباب الاسلاموفوبيا ايضا هو محاوله تبرير الاحتلال احتلال العالم الاسلامي وربما يكون محاوله تبرير اعاده احتلال العالم الاسلامي هم بيحبوا يبرروا لنفسهم يحبوا يبرروا لاجيالهم الشابه ليه هم احتلوا العالم الاسلامي قبل كده او عندهم خطط لاحتلال العالم الاسلامي يقولوا لهم والله دي ناس عندها دين غريب جدا دين فيه اشياء مجنونه فالعالم لن يكون امنا الا لو احنا احتلينا بلادهم الوسائل اللي بيستخدمها الناس اللي بتشيع الاسلاموفوبيا معروفه وعايز اقول مفقوسه من زمان قوي اول حاجه بيستخدموها الكذب يكذبوا على النبي عليه الصلاه والسلام ويكذبوا على هذا الدين احيانا يستخدموا الحقائق المشوهه او الحقائق المنقوصه يقدموا موضوع ولكن بطريقه مشوهه يقول لك مثلا اتجوز بنت عندها تسع سنين هذه حقيقه منقوصه او حقيقه مشوهه يستغلوا جهل الناس باللغه العربيه يستغلوا جهل الناس بالقران الكريم يستخدموا وسيله من ابشع الوسائل اللي بتستخدم في تشويه الاسلام وهي وسيله القص واللزق يعني يجيبوا جملة أو يجيبوا آية أو حديث شريف ويق... ويجتزئوا منه جزء ويقدموه على إنه هو ده يعني شوفوا يقول لك ده عندهم في الدين اقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني اقتلوهم حيث وجدتموهم طب ما تكمل الآية طب ما تقول لنا السياق كله جاي إزاي في برنامجنا ده احنا هنعالج بعض الشبهات اللي بيهاجم بها الإسلام في الغرب واللي واجهتنا واحنا بنتكلم عن الاسلام في بعض الكنائس والجامعات الاوروبيه وفي امريكا وفي, وفي اسيا من خلال اننا بندافع عن الاسلام بس كلمه دفاع عن الاسلام معناها ايه؟ دفاع عن القران الكريم وعن السنه الصحيحه لكن وانا بدافع عن الاسلام مش مضطر ان انا ادافع عن التاريخ الاسلامي مش كل حاجه في التاريخ الاسلامي كانت ناصعه كان في اشياء ناصعه كثيره وكان في اشياء اخرى غلط لما اقول بدافع عن الاسلام مش يعني بدافع عن اراء العلماء كل يؤخذ منه ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم مفيش عالم ما ما غلطش وما قالش راي غلط زي ما قال اراء كثيره جيده اذا احنا منهجنا هيكون في الدفاع عن الاسلام هو الدفاع عن القران الكريم وعن السنه النبويه الصحيحه من ضمن الشبهات اللي هنعالجها في البرنامج دوا شبهات كتيره بتدور في اذهان الناس النهارده زي مثلا مساله الداروينيه ومساله التطور هل ينفع اكون مسلم مؤمن بالداروينيه هل ينفع اكون مسلم مؤمن بالتطور نظريه التطور آه انا كنت في جامعه اوكسفورد من حوالي ثلاث سنوات وكان في مجموعه من الشباب الاتراك آه بيجهزوا المسرح الكبير في الجامعه عشان آه كلمه هيلقيها آه رئيس الوزراء التركي اردوغان فما جه وقت العصر راحوا يصلوا وانا كنت جمعت الصلاه لاني مسافر فلقيت احد الطلاب دول ما راحش يصلي فقلت له انت ما رحتش تصلي ليه؟ قال لي لان انا ملحد قلت له ليه بتقول على نفسك ملحد؟ ده انا شايفك يعني متطوع مع اتحاد الطلاب المسلمين وفرحان ان اردوغان جاي يقول كلمه قال لي اصل انا بدرس بيولوجي بدرس علم الاحياء في جامعه اوكسفورد وانا مؤمن بنظريه التطور. هنا السؤال هل ينفع انه كان يروح يصلي معاهم ولا لا؟ هل في فرق بين التطور والداروينيه؟ الحاجه دي احنا هنعالجها ان شاء الله. ايضا من ضمن الشبهات اللي بتلقى النهارده على الاسلام هو ان هناك ايات في القران الكريم تتكلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي وهو الذي يضل طب ازاي ربنا يضل وبعد كده يحاسبني مش هو اللي اضلني ازاي بعد كده يحاسبني ويدخلني النار هنتكلم في الكلام ده كله شبهه انتشار الاسلام بالسيف انا اتقال لي في يوم من الايام لو انت مش مصدق ان الاسلام انتشر بالسيف اقرا التاريخ بتاعكم واقرا كل الجيوش الاسلاميه اللي زحفت في الشرق والغرب والشمال والجنوب عشان تنشر كل كلمه لا اله الا الله، هل الاسلام انتشر بالسيف؟ كثير من الملحدين النهارده ملحدين بسبب معضله الشر والخير في الدنيا، يعني يقول لك ازاي يكون في اله في الدنيا دي وفي كل الشرور دي وفي كل المشاكل دي وفي كل الحروب دي وفي كل الزلازل والبراكين وفي سرطان الاطفال هل ينفع يكون في إله وفي كل هذه الأشياء؟ بعد إحدى المحاضرات عن الإسلام في إحدى الجامعات الأمريكية وقف ولد وسألني بمنتهى الصراحة هو ما كانش يقدر نبيكم يكون في شجاعة إبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي اللي مضى قانون يمنع الرق هات لي آية واحدة في القرآن هات لي حديث شريف واحد بيمنع الرق الحاجة التانية وبعدين عندكم حاجة اسمها ملكات اليمين يعني انتوا عندكم في الدين بيسمح ان الرجل انه يكون عنده علاقة زي علاقة الزوجية خارج علاقة الزوجية مع ملك اليمين مع بنت هي أمة عنده أو عبدة هل الكلام ده صحيح؟ طيب ولو صحيح ازاي الإسلام كان يسمح بذلك؟ وليه سمح بذلك؟ ده كله احنا هنتكلم فيه برضه هنتكلم عن مسألة من أخطر المسائل وهي مسألة حد الردة ازاي عندكم لا اكراه في الدين وفي نفس الوقت لو واحد دخل الاسلام ما يعرفش يخرج منه واحد مره وقف بعد احدى المحاضرات في احدى الكنائس في امريكا وقال لي طيب دلوقتي انا اقتنعت بالكلام بتاعك واقتنعت بالمحاضره دي لو دخلت الاسلام دلوقتي وجيت بعد عده شهور او عده سنوات وقررت اخرج من الاسلام مش هتقتلوني بعد محاضره اتقالت عن الاسلام في مؤتمر اتعمل للصحفيين الدنماركيين في الدنمارك في 2006 ايام مشكله الرسوم المسيئه للرسول عليه الصلاه والسلام جالي احد الصحفيين الدنماركيين وسالني عن اشياء كثيره جدا تخص المراه وقال لي انت قلت في المحاضره بتاعتك ان الراجل مساوي للست طب ليه لما حد بيموت المراه بتاخد نصف ما يرث الرجل هنتكلم ايضا عن شبهات كتيره جدا تخص المراه زي مثلا مساله الحجاب طب لما هو الراجل والست متساويين ليه الراجل ما بيغطيش شعره زي ما الست برضه مطلوب انها تغطي شعرها وليه اصلا الست مطلوب انها تغطي شعرها جات لي في يوم من الايام واحده اوروبيه مع جوزها المصري المسلم وماسكه القران الكريم بالترجمه بتاعت القران الكريم باللغه بتاعتها وقالت لي انا قريت الكتاب ده وحبيته جدا بس عمري ما هكون مسلمه قلت لها ليه قالت لي عمري ما هعبد رب بيؤمر ايمن انه يضربني انتوا بتقروش ما بص حتى فعل امر واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ده فعل امر احنا ان شاء الله هنتكلم في كل الشبهات دي ولكن على عده اسس نمره واحد على اساس ان احنا لن نجمل هذا الدين انا لو حاولت اجمل هذا الدين اكني بقول لربنا انا اجمل دينك القبيح لا الاسلام دين جميل بل هو دين الله الذي انزل لعباده منذ ان خلق الدنيا الى ان يرث الله الارض وما عليها فالاسلام دين كامل جميل لان كل منهج يتبع صفه واضع المنهج بتاعه فاي شيء انساني غير كامل لان الانسان غير كامل ممكن يكون جميل لان الانسان ممكن يكون جميل لكن اي شيء الهي لابد ان يكون كامل والاسلام كامل انما يحتاج حد يعرف يقدمه بطريقه مناسبه لعقليه الانسان اللي قدامه الاساس الثاني هو ان احنا لا نقدم هذا الدين بطريقه اعتزاريه الاسلام هو دين كامل زي ما قلنا ولن يشاد الدين احدا الا غلبه زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يقدم بطريقه فيها اعتذار الطريقه اللي احنا هنرد بيها الشبهات باذن الله في البرنامج ده هتكون بعيده عن التشدد وبعيده عن التمييع يعني بمعنى اصح طريقه تظهر وسطيه هذا الدين والوسطيه من اهم خصائص الدين الاسلامي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا عارفين دي الآية رقم كام في أي سورة الآية دي في سورة البقرة سورة البقرة 286 آية اقسم على 2 يبقى 143 بالظبط في وسط البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا من أهم خصائص هذا الدين اللي احنا عايزين نظهره بإذن الله للعالم كله عشان يعرف جمال الدين الإسلامي
خاف اللي خاف واختار يبعد وما يفكرش يعيب في غيره ويظلمه من حكم ما تقدرش اسمع وما تحكمش غير لما قلبك يمشي وتخلي عقلك كفتك وتقول له ما تظلمش يرجع ساعتها القلب مبسوط ومستني يسمع كلام العقل ويعيش سعيد متهني